الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الأول أيها الإخوة من مجالس الشق الثاني من القوتين اللتين يسير المرء بهما إلى الله عز وجل ألا وهي القوة العملية قلنا أن في قوة علمية وتكلمنا عن فضل العلم ثم نأتي إن شاء الله عز وجل بعد ذلك نتحدث عن ثمرة العلم أو ثمرة القوتين معا آه ثم هذا هو موع... مجلس القوة العملية اللي هو الشق الثاني الطاقة الثانية التي تسير بها إلى الله عز وجل تعلمت فإذا كنت تعلمت فها هو ميدان العمل فاعمل لكن العمل بما أنه عمل صالح فتكتنفه عوارض وعوائق في السبيل إليه فكان ينبغي على السالك الحق أن يغلف عمله من كيد الشيطان وسهامه يطلع العمل خالص صرف محض ليس فيه لأحد نصيب وإلا طرح لأن السنة الإلهية أيها الإخوة سنة الله عز وجل في كونه أنه سبحانه المتكبر المتكبر بحيث أنه لا يدانيه أحد ومن ثم لا يقبل معه البتة أحد فإذا عملت عملا كان لك فيه حظ من نفسك سواء كان ميلا لشخص لإنسان أو لهوى في نفسك أو لشهوة نفسية طرحه الله في وجهك لا يريده إنما يقبل الله عز وجل من العمل ما كان خالصا ميمما به وجهه فقط سبحانه وبحمده لذلك أيها الإخوة الشروط اللي هنذكرها دي وهي ست شروط ذكرها ابن القيم رحمه الله في القوة العملية وهو يقول عند إصلاح العمل هذه الشروط الستة كانت ينبغي أن تكون نصب عينيك نصب عينيك واحنا كثيرا ما قلت ويعني أنا أكرر هذا الكلام إن هذا العلم يحفظ مش وعظ مش هو كلمتين أذكرك بمسلمات كالجنة والنار والقبر والموت وخلاص ونروح لا ده دي أصول في السير إلى الله عز وجل كيف ستسير إليه سبحانه وبحمده إن أخطر ما نراه في هذا الطريق أيها الإخوة أخطر ما اطلعت عليه مؤخرا كنت أظن أن الإنسان يفضح في السير إلى الله عز وجل ولا محالة إن كان قد أضمر وانضوى في نفسه على السوء فوجدت أن هناك من فتن الله عز وجل بهم فلم يفضحوا إلا يوم القيامة يعني ده عايش طول عمره مفكر انه صح كما سأبين لك الدليل على ذلك من الح... من بعض الأحاديث اللي نعلق عليها إن شاء الله عز وجل الأمر ده في غاية الخطورة أيها الإخوة في غاية الخطورة ربما يسير العبد إلى الله عز وجل يظن أنه يحسن وهو لا يحسن يظن أن له شيء وليس له أي شيء يأتي يوما يوم القيامة فلا يجد شيئا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون إذا إصلاح العمل هذه هي مخضة العلم وثمرته أن تدري كيف تصلح عملك الشروط الستة دول ست شروط لإصلاح العمل الصالح لإصلاح العمل ليكون صالحا الست شروط دول وانت بتصلي تحاسب نفسك عليهم كانوا موجودين ولا مش موجودين وقلنا في محاسبة النفس أن محاسبة النفس لا يصلح معها الشمول اللي هو الجملة يصلح معها القطاعي القطاعي جدا جيب لنا نشرب محمد يصلح مع القطاعي خالص انتوا واخدين بالكم يا اخوانا وذكرنا في محاسبة النفس وأنا أرجو أن الإخوة اللي ما سمعوش يرجعوا إلى هذه المجموعة من من المحاضرات كان في محاسبة النفس أن بعض بعض السلف كان يقول لا يصلح المرء لا يصلح المرء في محاسبة نفسه حتى يحاسبها على الخطرات واللفظات يقول لما قلت كذا في يوم كذا لما قلت ثم يعلو معه الأمر فيحاسبه على الخطرات وأنا قاعد كده خطر ببالي خطر ببالي جريمة من الجرائم جرم من الأجرام عمل من الأعمال الفاسدة خطر ببالي إيه رأيك ننظر لامرأة إيه رأيك ن... خطر بس ما عملتش حاجة يحاسب نفسه على هذا تفكرين في مثل هذا مر رجل فنظر إلى بيت فحدثته نفسه جوه نفسه من جواه حدثته نفسه قالت متى بني هذا البيت فقال تسألين عما لا يعنيك والله لأعاقبنك بصيام سنة سنة 365 يوم عشان كده نبلو انت عارفين يا اخوانا انت هتشوف النهاردة في الكلام عن الإخلاص كلام في غاية العجب الإخلاص ده مش زي ما انت معتقد انه سهل ده أعصر شيء الإخلاص ولأجل أن السالفين كان عندهم علم فعلموا أنه أعصر شيء لأجل ذلك كان الرجل لا يثق بعمله شفت عبد الله بن عمر لما قال وددت لو قبل الله مني سجدة واحدة بس سجدة واحدة بس سجدة واحدة لو قبل الله مني سجدة سجدة بس واحدة لتركت لكم دنياكم ولا يهمني أموت إمتى ولا يضرني ليه قال لأن الله لا, لا قال إنما يتقبل الله من المتقين فإذا تقبل إذا إذا أنا تقبل مني سجدة يبقى أنا متقي ما بيعذبش المتقين سبحانه وبحمده خلاص عبد الله بن عمر فما بالك بالأجيال التي أتت من بعد إن إحنا لأننا لا ندري ما هو الإخلاص وما حد الإخلاص وما معنى الإخلاص تلاقي الواحد فينا ماشي هو ربنا ما يقبلش مني ليه؟ تحس إن ده لسان حالك فعلا بل ربما أحيانا يبقى لسان المقال بعض مشايخنا بيقول كان معنا في الحرم رجل يختم القرآن في كل يوم فبينما هو يزهو به قلت له وما أدراك أن الله قبل منك قال له ما يقبلش مني ليه أما السلف ما يقولوش كده لأنهم عارفين يعني إيه إخلاص ما يقبلش مني ليه ده يقولها الإنسان اللي مش فاهم كده حاجة كبيرة شوية حاجة محمد الدنيا حر الإخلاص أيها الإخوة الشرط الأول هو الإخلاص ست شرائط تحفظهم زي عينيك إخلاص ونصيحة واتباع وشهود مشهدين مشهد المنة ومشهد الإحسان ثم الشعور واليقين بالتقصير في العمل دول ست شروط تحفظهم زي ما انت حافظ اسمك كده الإخلاص قطب الرحى هو الذي بكى من أجله البكاؤون وخشعت لأجله قلوب الخاشعين وقطع العابدون حزنا طريقهم إلى الله من أجل هذا الإخلاص عمتني ما خلاص اقفله وانت انا حب ابيض انا مثلا الاخلاص ايها الاخوه الاخلاص اتفضل الاخلاص اصل الاعمال لا يصعد عمل لا اخلاص فيه إذا فما هو الإخلاص دراسة عايزين ندرس قال أهل اللغة الإخلاص مأخوذ من مادة خاء لام صاد التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه واصطلاحا قال المناوي رحمه الله الإخلاص بيقول العرب كده خلص الشيء أي هذبه من شوائبه القضية بتاعت الإخلاص دي يا أخواننا عارفين إيه هي؟ إن نفسك لها تعلقات بالدنيا هوى يعني. فلما تيجي تعمل الأعمال تدخل نفسك بمتعلقاتها. بالحاجات اللي هي بتعوزاها. يعني مثلا تدعى إلى درس علم، تلاقي نفسك داخلة يلا ونتفسح. بالمرة. أنت واخد بالك من دي؟ تدخل نفسك بهواها. تدعى مثلا إلى وليمة لإنسان. بدل ما تفكر انك تروح انصر اخي واكسر سواده فاهم تقوم تدعوك تقول لك يلا وناكل بالمره بقى لنا فتره ما كلناش لحمه مثلا صحيح تدخل بهواها تلاقي النفس دايما داخله بفسدالك العمل كده عشان كده هيكون هيكون كلما تخلص المرء من الدنيا كلما رجا اخلاصا كلما يتخلص كلما يرجو اخلاصا طول ما ينغمس في الدنيا يبعد عنه الاخلاص لانه بيؤطد الاشياء اللي في نفسه بيوثقها في نفسه كل عمل تدخله تروح مداخله معاك بهوى لها في الدنيا كل ما تدخل في عمل تدخل معك بهوى لها زي واحد يقول لك خليني اقوم اصلي عشان استريح متضايق شويه دخلت معه بعمل في الدنيا صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صام هي دي بقى هو ده اللي هندور حواليه بقى النهارده دي قضيه الاخلاص لذلك كان ينبغي لك ان تصفي نفسك تصفي نواياك لازم تصفي قال المنوي رحمه الله في تعريفاته قيل الإخلاص تصفية العمل من التهمة والخلل من التهمة أي تهمة مش, مش لازم تبقى مشرك يعني قايم تسجد لهبل لا كل نقص في الإخلاص تهمة كل نقص في الإخلاص الإخلاص إيه أن ترجو الله وحده بس لو بقى في حاجة معاه ولو بنسبة نص في المية ربع في المية أقل من كده في المية ده يبقى تهمة في الإخلاص يبقى العمل ما خلصش عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أكد عليها فمن كان يرجو لقاء ربه عايزين نصلي بس عشان خاطر استريح أعوذ بالله لا أنا عايز أصلي بس لله شفتوا يا أخوانا الحديث وإذا سجد وضع كمال الإخوة اللي بيتزوجوا انوي الخير فإنك على سبيل كبير للإخلاص ليه؟ لأن عشان أتزوج بعمل جمعية ويبقى عليا ديون وهيبقى في بعد كده زوجة وبيت وعيال وكل ده هم على الإنسان صح ولا لأ؟ هموم تنازعه طب أنت تستطيع الآن أن تزني ولا لأ؟ تستطيع في الزمن ده والله وبدأنك وانت بلحيتك كده مش هتنقص حاجة من ظاهرك نسأل الله أن يعافينا وإياكم ممكن يحصل كده طب إيه اللي بيخليك ما بتروحش تزني ترجو الله عشان كده أنا أود من الشباب اللي عايزين يتزوجوا يتضرعوا إلى الله بهذا يضرع إلى الله عز وجل يقول اللهم ألفني على هذه الديانة ألفني عليها لأنك أنت ترجو الله عز وجل فتتكبد النفقات والأشياء دي لوجه الله عز وجل لو إنك حققت النية يبقى سهل أوي إن شاء الله في هذا الأمر أنك تخلص ليه لأنك مكره عليه قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة على ذي الرحم الإيه الكاشح عارف الكاشح ده البارد السيء تجيب له حاجة يروح واخدها منك واقف الباب في وشك مثلا أصلهم ويقطعوني فاكرين الحديث ده أحلم عنهم ويجهلون عليّ أحسن إليهم ويسيئون إلي فندبه النبي للمداومة ليه؟ أصل دي فيها الإخلاص لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال من الله معك ظهير معك ظهيرا ظهير عليهم ما دمت على ذلك طول ما انت كده طب بيندبوا ليه وانا ناقص حرق الدم اروح له يشتمني عشان هو ده مناط الإخلاص عشان كده يا اخوانا السلف بيقولوا أنا مش عايز أتعجل بس شايف إن الكلام جه فلعل الله عز وجل يعني ينفع به الآن في صدر المجلس إن إن السلف بيقولوا إيه؟ يقولون انظر ما أكرهت عليه نفسك فاعمله فإن فيه الإخلاص من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله يخاف من خياله اللي يخالف هواه ليه حاجة أنا بحبها تركتها يبقى تركتها لله قطعا ليه لأن فيها إكراه أكره نفسي عليه فانظر كل عمل وانت نازل بقى في أيام الشتاء مثلا أو في أيام الحر دي يبقى النهار كله حر والليل أكثره حر وتأتي عند السحر تأتي النسمة الباردة النسمة الباردة عند الحر عند السحر يلا بقى ننام لا مش هنام هقيم الليل وانزل اصلي الفجر ترجو بذلك أن يكون هذا العمل مخلصا ليه لأنك تكرهه لأن قضية الإخلاص زي ما قلت لك دخول النفس بإيه بشوائبها داخله بأهوائها في العمل أنت داخل بنفسك داخل بال... بالأهواء بهذه الأوساخ دخلت بيها في العمل فتدخل تقوم تحشر هي أهواءها في العمل تفسده عليك يبقى حقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله عز وجل ثم قال الغزالي رحمه الله كلام الغزالي صادق وأحيانا الإنسان مع هذا الصدق بيحس أنا بصراحة يعني أحسست بشيء لعله يظهر على محياكم الآن قال الغزالي رحمه الله كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أو كثر إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة, وعبادة من عباداته عن حظوظ أو أغراض عاجلة من هذه الأجناس فلذلك قيل من سلم له من عمره ستين سنة وثمانين سنة من سلم له من عمره لحظة خالصة لوجه الله نجا وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب من هذه الشوائب بل الخالص هو الذي لا باعث له إلا طلب القرب من الله عز وجل الأهواء والحظوظ لازقة في نفسك معاها تدخل في العمل فتدخل معك فالراجل بقى اللي يحقق الإخلاص انه ينفي عشان كده كنا نسمع اهل العلم يقول لك انت رايح تصلي يقول انا رايح اصلي ليه كان الواحد في مبدا امري يقول انا رايح اصلي ليه يعني مثلا نازل من بيتنا رايح اصلي ليه هو ايه اللي انت رايح تصلي ليه لقيت ان لا فعلا صحيح ده انت محتاج تقول لنفسك رايح تصلي ليه لحسن تكون رايح تصلي تتمشى ولا رايح تصلي تقابل واحد صاحبك ما هي دي كلها اهواء بتدخل مع العمل تدخل مع العمل وقليل ذلك شو بيقول ايه قل او كثر قليل ذلك يفسد عليك العمل شفتوا يا اخوانا بقى خطوره الاخلاص عشان ما حدش يركن و... وتبقى كو... كل املك في الله عز وجل ما عندناش اي امل شفتوا هارون الرشيد والله العظيم الناس دي كانت بتفهم عن ربنا فهم او ده راجل طول عمره نسمع عنه ده ايه ده ده راجل امير المؤمنين ماله ده ومال العلم ومال ال... انما دي اصول كانوا بيتعلموها اي حد كان يتعلم كده هارون الرشيد لما حضرته الوفاة واشتدت عليه سكرة الموت وأحس وشم رائحة الموت عمل إيه دعا الله عز وجل دعا بإيه بقى قال اللهم إني أرجوك من قبلك لا من قبلي وأسألك من قبلك لا من قبلي يعني إيه الكلام ده يعني أنا ما عنديش حاجة أسألك بيها ما عنديش ما عنديش شيء اتوجه به اليك ده بقى رجل كان يغزو عاما ويحج عاما في العام الذي يحج فيه يحج معه مئة فقيه بنفقتهم اولا واخرا النفقة كلها يطلع من بيته معهوش ولا نكلة ينفق عليه من اول ما يطلع لحد ما يرجعه ويديله هدايا كمان يخش بيها على اهله فاذا كان في الجهاد أنفق على ثلاثمائة فقيه طالما هو مش هيحج السنة دي يدي 300 فقيه يحج قال له رجل يوما يا هارون اتق الله فنزل فسجد مس الفضيل يده يوما فقال لهفي على هذه اليد الناعمة أن تعذب غدا في النار فبكى حتى أغشي عليه شوف الراجل ده على, على هذه الهيئة بيقول له ما عنديش اي حاجة اقدر اقول لك انا عملتها واغفر لي بيها لكن انا اتوجه اليك من قبلك من قبل رحمتك وده فحوى كلام النبي ولا ده كلام من بره فحوى كلام النبي السيدة عائشة دورت عليه في يوم عائشة أحب النساء إليه ولم ينزل الوحي ولم ينزل الوحي إلا في لحافها وتركها وانسل وقام إلى المسجد قالت فبحثت عنه فوقعت يدي على بطن قدمه منتصبة هيئة السجود تبقى رجليك واقفة كده على بطن قدمه منتصبة وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك محدش حينا... محدش هينجيني منك إلا أنت وبمعافاتك من عقوباتك انتوا واخدين بالكم يا اخوانا من المعنى المعنى العظيم ده مسته قلوبكم بالله العظيم احسته قلوبكم ان ما, ما عنديش حاجه ما فيش عند ربنا لا سكرتير ولا نسب ولا قريبنا ما عندنا ما فيش حاجه او 950 سنه غاب يدعو فيها الى الله عز وجل فلما كفر ولده قال له ما تكلمنيش تاني سنه الله ده حد بطار تتعامل مع ملك الملوك فأقبل عليه به وإلا ضعت مفيش حد إذا غضب الله عز وجل راجع الكل مهما كانت رتبته ودونك يوم القيامة شوف النبي قال ايه ما من نبي يسأل على علو قدره وقدحه المعلى آدم فمن دونه أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وطرد الشيطان من أجلك ادعو الله لنا يقول له لا وأنا مالي ما أقدرش إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط ما فيش عندك لا فإذا أقبلت عليه من الحنكة خد بالكم يا اخوانا من من اعظم ما تاخذه كزاد لهذا الطريق الا تدخل على الله بغيره ادخل عليه به سبحانه وبحمده الفتره دي كده هافف عليا قوي مش عارف ليه عمر المختار وانا اذكره وهم يقتادون لحبل المشنقه 80 الف راجل في برقه وامراه وطفل قاعدين يتفرجوا عليه وهو يساق في الاغلال يرصف في قيوده أسد يجرجر حية رقطاء كما قال فيه شوخي وهو ماشي كده قاعد يؤذن مش هيهدئ القلب ده ولا يثبتك عند المدليمات إلا الله اوعى تعتمد على نفسك طرفة عين ولا تقول أنا أقدر ولا مش هتقدر ادخل عليه به استفد هذه وإياك أن تنساها لا تدخل عليه بشيء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إخلاص الدين هو الذي لا يقبل الله سواه وهو الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه هو هنا يعني الإخلاص إخلاص الدين هو قبة الإخلاص لأن العلماء لما بيقسموا عندنا إخلاص في الأقوال والأفع والأعمال والاعتقادات والخواطر والدين فإخلاص الدين هو مباينتك للكافر أن تباينه ودي قضية في الولاء والبراء لعلنا نتعرض إليها في أفات الطريق في المعارف الخمسة لكن عايز يقول في النهاية أن الإخلاص هو أصل الدين من لم يخلص لا يتعنى ما توجعش دماغك مش هتخلص خلاص راحت عليك لم يأمر الله عز وجل في مناط عبوديته إلا بالإخلاص قال الله عز وجل وما أمروا إلا شفت ما إلا هذا النفي بعده استثناء يفيد الايه حصر ما امروا الا ليعبدوا الله بصفه مخلصين مخلصين له الدين ولم ينجو من فخ ابليس الا المخلص قال الله عز وجل وهو يحكي عن عن ابليس فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين انت خد بالك لم ينجو من هذا إلا المخلص بس فقط وإلا فالكل يرزح في حبائل الشيطان نسأل الله العافية والنجاة قال الله عز وجل قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أنا مش قابل إن حد يكلمني ولا يزعزع الحق عندي لأني مخلص اللي عايز يستيقن من دينه يقوم بعباداته مخلصا يخلصها لله عز وجل تفضل تبحث وراها ما تسكتش تنظر لماذا وليه وصليت ليه كالشريك الشحيح مع شريكه ودون ذلك مش هتوصل وقال الله عز وجل وادعوه مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص قل الله أعبد مخلصا له ديني ولا زالت الأمة أيها الإخوة تحفظ بالمخلصين تخيل ينصرنا الله بالمخلصين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي بسند صحيح إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم الحديث ده أصله في البخاري لكن زيادة الإخلاص عند النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات شفت كلمة إنما دي إنما حصر برضه إنما الأعمال بالنيات يعني أن العمل يصح إذا قام على نية إذا قام على الإخلاص لم يتوفر الإخلاص يبقى العمل يساوي صفر مفيش حاجة خالص عشان لا تثق في عملك الكبار الأكابر قديما ما كانش الواحد فيهم يثق في عمله أبدا كثر الناس على سفيان الثوري فنظر إليهم وكأنه ضرب يدا بيد يعني عايز يقول ايه اللي بيحصل ده الناس دي كتروا عليا كده ازاي ثم قال ان زمانا يحتاج فيه لمثلي لزمان سوء لزمان سوء انا معقول ابقى حد يحتاجني واحمد بن حنبل بيقول سفيان الثوري امام مش واحد يعني ينفع يبقى يتكلم ولا يفتي امام انما الحجه سفيان وشعبه وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا خد بالك من, من, من, من, من السؤال ده والله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والثناء عايز أجر وذكر من الناس له أله شيء يا رسول الله بص الإجابة بمنتهى الأريحية قال ليس له شيء فالراجل ما صدقش معقول ليس له شيء اما وضح للنبي شويه كده يا رسول الله يريد الاجر والذكر اله اجر قال ليس له شيء فاعادها عليه في الثالثه فقال ليس له شيء يجاهد ويموت ببلاش فطيس كده اخلاص لتعلم اهميته ونجاة القلب أيها الإخوة من الحقد والرياء والنفاق والحسد بالإخلاص كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهم أو عليهن في قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم الجماعة لا يغل عليها يعني إيه؟ يعني لا تدخل عليها خيانه الغال هو الخائن عشان كده سموا الراجل اللي بيسرق من الغنيمة ايه غال غلول بيخن قبل ما نقسم ياخد هو حاجة لنفسه فالقلب لا تكون فيه خيانة من دخول حظ لأحد من من دخول إرادة لأحد غير الله عز وجل أبدا إذا توفر فيه الإخلاص يعني عاوز نجاة قلبك من الدواخل أخلص واحنا اذا قلنا يا اخوانا ان الاخلاص صعب عايزين نقول احنا مش دنيتنا برضو كلها صعبه ولا لا ما كل حاجه صعبه ما لقمه العيش صعبه والتعليم صعب وسلوك الرجل في بيته وفي ومع اصحابه صعب كل ده صعب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم بس أروا الله من أنفسكم خيرا كان بعض السلف بيقول كده أروا الله من أنفسكم خيرا وري له له سبحانه وتعالى أنك قاعد تجتهد تعبان عشان تصل إليه فإذا رأى ذلك شفت الحديث اللي الراجل قاعد يتلفت خدوه إلى النار حسناته سيئاته غلبت حسناته خذوه إلى النار فلا زال يتلفت قال ظلمك كتبتي قال لا قال ظلمتك أنا من شيء قال لا قال فعلام التلفت قال ما ظننت فيك هكذا قال ادخل الجنة بس يرى انك بذلت الوسع حتى في النية انك تحسن الظن بالله عز وجل حتى في النية يرى انك بذلت وسعك يقول ابو هريرة كما في الصحيحين يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال ما ظننت ان يسألني عن هذا احد غيرك يا ابا هريره من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من سأل الله عز وجل الشهادة خالصا من قلبه فهو بمنزلة الشهداء ولو مات على فراشه إن قوما مكثوا بالمدينة وإخوانهم يعالجون الحر والقر والنصال والسلاح والحديد والضجيج في الحروب ومع ذلك قال النبي لهم في يوم ال ال تبوك قال إن لكم إخوان بالمدينة ما قطعتم واديا ولا نزلتم منزلا إلا شاركوكم في الأجر قالوا من يا رسول الله قال حبسهم العذر بس له نيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا نية إخلاص ودينا داخلين على شهر رمضان وعايز تتدرب بدل ما كل سنة يروح منك تتدرب إيمانا واحتسابا يعلم أن الله فرضه وأن أجره لا يأخذه إلا من الله غفر له ما تقدم من ذنبه وحيطة الإخلاص أيها الإخوة أن يدفع الرجل الشوائب الإنسان يدفع هذه الشوائب عشان كده كان العلماء يتكلمون تفتح كده الكتب تلاقي باب الإخلاص ووراه الرياء والشرك الأصغر على طول وراه إذا تحدثوا عن المخلصين يتحدثوا عن اللي كانوا خايفين من الرياء أنا عايز حد يكون أخلص العمل لله يقول لك ما دي علامته إنه ما يبينوش لحد خايف من الرياء لذا كانت هي علامته لما كان الرياء ده هو السوس الشرك الذي ينخر في أصل الإخلاص كان قد اكتنفه لازم نتكلم عليه مع الإخلاص والرياء صفة أصيلة في كل منافق أي إنسان أول ما يبدأ الإخلاص يجول بك ياخدك وينحرف تخش في النفاق على طول لأنك بتخش في الرياء قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يراؤون الناس عشان كده ما كانوش أثقل صلاة عليهم الصبح والعتمة عايز إيه؟ في واحد عايز يطلع بالسيارة اللي ليه فسبة يشيلها فسبة واحدة ولا ولا كتير؟ طب يا اخوانا اللي حراكن الفيسبا قدام ال... خلوا واحد عايز يطلع بالعربيه طلعه واحنا قلنا الكلام ده كتير يا اخوانا وانا عايز اسال سؤال هو انتوا ليه بتركنوا هنا ما تركنوش ليه على الرصيف اللي هناك حد من الاخوه ينبري بس انا بقول حد من الاخوه يتطوع يطلع جدع ويقف على الرصيف كل اخ في فيسبا يجي بدري قبل ال... قبل الدرس بنص ساعه بس يؤجر كل اخ يجي يرص له هو في فيسبته الفزب دي لو وقفت على الرصيف اللي قدامنا ده في الوش عند السور ده جنب بعض كده كلها الرصيف ده يعبوها جميعا يستوعبها كلها ونبقى الشارع فاضي للناس اللي عايزه تركن واصحاب العربيات وده إعانة أخيك على دبته فهي لك صدقة بص بقى الحديث ده مرعب في الصحيحين عن أبي هريرة وعن معاوية هذا الحديث أن رجلا أتى لأبي هريرة رضي الله عنه وقال يا أبا هريرة حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم طب أبو هريرة سمع أكتر من خمس تلاف مش كده هو يعني إيه الكلام ده ده بقى اللبيب بالإشارات يفهمه عايز يحدثه بحديث من أصول الإسلام حدث زي ما الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك عن شيء لا يجيب ع... لا أسأل حدثني عن شيء لا يحدث به إلا نبي ما يقولش بيه إلا نبي عظني موعظة ما يقولهاش إلا نبي مش أي كلام بقى يعني مش, مش حاجة متشابهة حاجة في القمة في جوهر الديانة فده قال لأبو هريرة كده راح جايب له حديث الإخلاص ده قال فلما قلت له ذلك قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نشغ شيء كده ثم أغشي عليه يعني كان في حد ممكن يشهق ويغشى عليه أيام الصحابة اه كان في عشان انت دلوقتي ظننت ان هو ده بس بتاع المتصوفة والممخرقة لا ده كان موجود الحسن بن صالح بن حي قرأت عليه سورة عمة فأخذ بثوبه وعض عليه قال الذي يرويها خشي أن يرتفع صوته فيصرخ من شدة ما وجد في قلب معقول يا راجل في حد يجد في قلبه شيء يخليه يصرخ أصلك لو لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه ما أنت مش عارف لو عرفت كيف تغلي قدور الإخلاص في القلب كنت عرفت ازاي ممكن ممكن الواحد يغمى عليه فعلا على فكرة بقى ده مش أبي هريرة بس في طريق آخر بسند صحيح أن معاوية تلا هذا الحديث راح مغمى عليه برضه شهق برضه وقع مغمى عليه في ايه الحديث ده بقى أبو هريرة أخشى عليه ثلاث مرات ثلاث مرات في الثالثة تماسك ثم قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة قارئ ومنفق وشهيد الناس دي بقى طبعا أعلى كعب في الدنيا صح ولا لا قارئ ده يعني عالم ومنفق رجل جواد ملأ الدنيا بماله وشهيد بذل نفسه عايز ايه اكتر من كده ورجل شهيد قال يؤتى بالقارئ يوم القيامة فيقال له شفت بقى الراجل اللي ما حاسبش نفسه انتوا فاكرين يا اخوانا كانت فائدة عظيمة جدا واحنا بنتكلم عن المحاسبة عارفين الراجل ذو الخويصرة التميمي عارفينه الراجل اللي في الصحيحين اللي, اللي قام قال للنبي اعدل لما قعدت افكر في الراجل ده الراجل ده قعد شاف القسمه ما بتقسم الان وقام مشي راح على النبي مشي فضل يمشي كده لحد ما دخل على النبي عليه الصلاه والسلام وهو ينوي ان يواجه رسول الله بهذه الكلمه المنكره دخل على النبي وبيقول له اعدل تلك قسمه لم يرد بها وجه الله نعم هو انت اللي هتعرف النبي كيف يراد وجه الله هو أنت كنت تعرف ربنا أصلا إلا ما عرفك الراجل ده اكمنه ما بيحاسبش نفسه أبدا ما حاسبش نفسه هو ماشي رايح صح ولا مش صح انتوا معايا يا اخوانا في الحته دي لو في واحد دايما بيحاسب نفسه كل حاجه يعني اخوك مثلا جه عبس في وجهك بتسلم عليه ازيك يا ابا فلان اهلا وسهلا لو انت دائما تحاسب نفسك تقوم ترجع لنفسك تقول ايه ما هو بذنبي اكيد قبل ما تقول هو بيكلمني كده ليه وشوفه وع... تقول ما هو بذنبي ده اللي بيحاسب نفسه قلت لك ابو بكر بن عبد الرحمن الراهب احد الفقهاء السبعه كان موته في الحمام الحمام بتاع زمان البخار ده دخل فيه زحلق وقع اول ما وقع عليه والله ما صنعت من اول اليوم شيئا والله ما فعلت من اول اليوم شيئا اول ما وقع على العمل اكيد ذنب ده اللي وقعني ده ده اللي بيحاسب نفسه انما اللي سايبها يبقى زي ذو الخوصره تميم كده ماشي قاعد يخوض ومفكر ان هو يحسن صنعا وهو ماشي رايح على النبي الابعد ما فكرش هو هيكلم مين وهيقول له ايه ده انت داخل على صاحب الجناب العالي راح تقول له اعدل انت مش عادل يا دي المصيبه لكن مش معود نفسه انه يحاسبها فاهملها وتركها الجماعة دول بقى الإنسان اللي ما يحاسبش نفسه بيفضل يقتنع يقتنع أول شوية بيعرف إنه كذاب إنه يقتنع إنه مؤمن وكده بيعرف إن أنا كذاب في اقتناعي ده شوية بقى يلزق فيه المرض ويتطور يقوم يقتنع بالكذب عارف يظل المرء يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا ليه بقى كذاب أصل حشي إلى مشاشه كذبا مسيلمة الكذاب في الأول قال أنا نبي ممكن تمشي لا كم هلفوت مشي وراه طب والله دي نفعت طب انا نبي بقى اتطور الامر معاه لحد ما صدق لحد ما صدق فراح بعت كلام بعت جواب للنبي نفسه بقى من مسيلمه بن حبيب رسول الله الى محمد بن عبد الله رسول الله ان الارض بيني وبينك قد قسمها الله وقد غبنتمونا ظلمتمونا تخيل بيتكلم ازاي الكذاب صدق انه بك... انه انه عنده حق فلما تهمل نفسك في المعاني دي تفكر نفسك ان انت فعلا ايه ده انا مؤمن جدا لذلك لما راحوا عند ربنا بقى يوم القيامه انتوا اشركتوا بيا وكفرتوا بيا قالوا له ايه والله ربنا ما كنا مشركين والله والله العظيم يا رب الله انت كمان هتكذب هنا فاكرين في صدر سوره قاف واحنا بنتكلم في الفوائد قال قرينه ربنا ما أطغيته قلنا هنا في مقدر تقدير محذوف المحذوف هنا اللي حصل ايه الراجل رايح بتاع اهل النهارده قاعد يتلفت اشوف لي شماعه اركن عليها اي حد ما انا مش معقول ابقى كفرت لوحدي كده بالنفس فبص حواليه قال له يا رب هو الشيطان قريني هو اللي وداني في داهيه عشان كده القرين راح فزع قال له انا مالي ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد وبعضهم بيقول ان دي قوله الملك الشاهد ان الانسان بيصدق نفسه يا اخوانا عشان كده تحقيق الامر في الاخلاص يوقفك على حقيقه نفسك لا ترى مخلصا قط الا مؤثرا لله قد فني هواه في ايثاره لله عز وجل انما صاحب الهوى والاعوجاج والذي يلعب على الحبلين تعرف ان في قلبه نفاق وليس فيه اخلاص الراجل ده بقى بيساله ربنا سبحانه وتعالى انت عملت ايه في علمك قال تعلمت العلم وعلمته فيك بص البجاحه ما هو مصدق نفسه ما حاسبش نفسه في الدنيا فاتصدم شفت سيدنا عمر قال حاسبوا انفسكم قبل ايه عشان ما تكسفش يوم القيامه هتتصادم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الراجل قال له كده اخر حيله عنده قال اي ربي لا اريد اليوم شهيدا الا من نفسي بصراحه يا رب انا مش مصدق الملائكه ولا مصدق الشيطان قريني ولا ليا دعوه بحد انا عايز شهيد من انا لا اشهد على نفسي النهارده فيقول له الله عز وجل أو ها هنا أيضا كذاب وهنا كمان ماشي فيختم الله على فمه ثم تنطق جوارحه تلاقي ايديه قالت انا سرقت ورجليه قالت انا مشيت يا نهار ابيض وقالوا لجلودهم بالله عليك كده استشعر الكسفه المغ... المشوبه بالحسره في الايه دي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا في الحديث بقى يبين لك بص الجلد كده قال تبا لكم الله يخرب بيوتكم بيقول لاعضائه قد كنت عنكن احاج انا كنت عايز انجيكم من النار الكذاب الحرامي المجرم مفكر انه هيكذب على ربنا زي ما كذب في الدنيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالداء الدوي أيها الإخوة أن يسير المرء سادرا في غيه دون أن يحاسبها وهي دي قضية الإخلاص التنقية من الشوائب دائما وانت قاعد تنظف تصفي وإلا تلاقي مثل هذا الكدر الراجل بيكذب على الله يوم القيامة فاتصدم بما بدا له قال كذبت تعلمت العلم فيك وعلمته فيك قال له كذاب كذبت وإنما علمته ليقال عالم وقد قيل يعني من عدله سبحانه وبحمده أنه أعطاه أجره مش كنت عاوز يقال اه قالوا ولا لا قالوا ادوا لك اجرك اه روح في غرف جهنم بقى وقد قيل ثم يسحب على وجهه الى النار وكذلك الثلاثه العجيب في الحديث ده يا اخوانا المرعب هو قضيه الاخلاص دي هو ابو هريره بيغمى عليه ليه لا نفسي في اعمالي ولا بطلت ما بقاش في اهواء لاجل ذلك اغشي عليه وتلاقي يواكبه في ذلك اخوه معاويه رضي الله عنه والعجيب في هذا الحديث أيها الإخوة كما قلت في صدر المجلس أن الراجل ده عاش مسطور ومات مسطور تخيل ما اتفضحش إلا يوم القيامة فصار فتنة يميز بها الله الخبيث من الطيب وفتنة لنفسه أنه يغر بستر الله عليه ما انا عايش لا اتفضحت ولا حد عرف ان انا اخلو بمحارم الله انتهكوها ولا حاجه خالص ما حدش عرف عني كده فهذا الستر في حد ذاته يحصل معاه ايه يغره بنفسه قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا طب انا عايز اتقي المسألة دي اعمل ايه اضرع اليه واخبره بعيبك وهو اعلم سبحانه وبحمده قل له يا رب انا مرائي و... و... والعملية معايا رايحة خالص والحقني لان تعترف بين يديه اليوم خير لك من ان تفضح غدا ايه الدليل بقى على كده ان الراجل ده في الحديث الاخر فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيقول أهل النار له يا فلان خد بالك من الكلام ده بقى ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي الشاهد إن الناس دول الراجل ده عاش ومات في وسطيهم وهم مفكرينه إيه شيخ بدليل ان هم بيقولوا ازاي انت دخلت هنا يبقى مش مات مستور ولا لا الله يعني معنى ذلك الدعاء اللي قاعدين يمدحوا كل شويه يبص يلاقي الاخوه اللي بتصعد المنابر وينزل من على المنبر يقول له خطبه تمام ده انت مية مية ده انا والله لما شفتك اهتديت والله وجهك يرشدني يصدق بقى ما هو عاش مستور اهو ما ما اتقال له الكلام ده برضه قالوا له يا فلان لقد كنت تأمرنا بالمعروف يبقى الناس كانوا شاهدوا له في النار يبقى ما كانوش بيشاهدوا له في الدنيا حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أحلمه ما أجمله وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان اوعى تغتر بكلام حد أبداً لا يقول لك انت كويس ولا انت وحش دخل سمنون المحب ليلة أو أبو سليمان الدراني ليلة كاملة وهو يبسط يده إلى الله عز وجل ويدعو ويبكي ويقول ما اسمي عندك غدا يا علام الغيوب يا ترى اسمي أبو سليمان المؤمن ولا أبو سليمان المنافق ولا أبو سليمان الكافر ما, ما, ما انت لا تدري ده أمر فيه زي ما قلت لك أعوذ برضاك من سخطك تجهد بكل ما تستطيع وتسير إليه به اوعى اوعى تروح لربنا بحد بغير ربنا تسير إليه به دائم التضرع اللي يفهم الكلام ده يا اخوانا لازم يقوم إلى الله ضارعا قضية الدعاء ده انت كل فين وفين لما تحصل لك مشكلة تبسط يدك وتضرع مش هتبقى كده لأن انت هتدرك يومها ان انت محتاج انا انا في الحقيقه عايز حاجه كده انكرها الحركه كتير جدا دي اللي بتخلي حتى الاخوه نفسهم يضطربوا اذا كان الوضوء لكل صلاه مستحب فتخطي الرقاب ده حرام ازاء الاخوه ده ما يجوزش فاللي محتاج ان يتوضا يحتاج مش محتاج خلاص صلي المغرب والعشاء النهارده بوضوء واحد وما يضرك المفروض يبقى هذه المجالس يا اخوه فيها سكينه قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة شيء ملوش حاجة خالص انتوا عارفين يا اخوانا يعني ملوش حاجة خالص ولا نص ولا حتة كده ولا حاجة خالص إلا الإخلاص إلا أن تشرك مع الله شيئا المرأة عابدة فسرت لنا الكلام ده اللي هي شعوانة العابدة فسرت الكلام ده أجمل تفسير تعرف لماذا بس يأبى الله أن يكون معه أحد دخل عليها بعض العباد يوما فوجدوها تبكي حتى رأوا في بكائها خيوط الدم فقيل لها إن الله لم يأمرك بهذا أنت بتبكي كده ليه ربنا ما أمركيش بكده فقالت والله لأبكين ما دام في المآقي دموع مآقي الحتة دي طول ما في هنا مية في عيني هفضل أبكي طيب ليه فعبرت فهمتك بقى الحته بتاعت الشركه ده شو بتقول ايه قالت ايكم يحب ان يكون ان يعمل عبده ثم يعطي المال لغيره بص تخيل انت كده ابنك وقلت له يا ابني احنا مزنوقين وانا محتاج انك تشتغل معانا عشان نمشي البيت نزل اشتغل بيوميه 15 جنيه راح مديها للي جنبكم فطبعا انت هتيجي اخر النهار فين يا ابني اليوميه عايزين نتعشى انا صرفت الغداء والفطار وانا والله يابا انا اديتها لجارنا ليه والله الراجل على قده يعني جارك على قده وانا ده انا صاحب الحق فيك ده انا ابوك مش كده ولا لا ساعتها انت هتعمل ايه اظن تكرهه من كل قلبك صح مع انه ابنك هو فلذة كبدك خيره لغيري وانا اللي كنت سبب في وجوده فما بالك بمن كا بمن ابتدأ خلقك ودبر لك ورباك واعانك وسددك وأسبغك بنعمه ثم في النهاية يقول لك أسجد لي فتأبى إلا أن تسجد مع مع غير لغيره معه شفت الحديث لما جاء يوم القيامة العبد قال له الله عز وجل عبدي ألم أذرك ترأس وتربع تربع ماسك الأربعاء كان زمان الراجل اللي يمسك القبيلة يمسك حاجة اسمها الأربعاء كده يدوا فلوس يخلوها عنده يصرف بقى جايين لنا ضيوف جايين لنا بتاع فنبي ال ال ال لما يقول واحد أربعة يعني بقى الرئيس مش خليتك رئيس القبائل ألم أزوجك زوجة حسنة ألم أفعل كذا ويعدد عليه نعمه وفي كل ذلك العبد يقول بلى يا رب قال فما حملك على أن تشرك بي قال نسيت قال اليوم أنساك مش أنت نسيتني روح بقى صرخ في جهنم وبشوف حد يسأل فيك اليوم أنساك وفي الحديث الآخر لو كان عندك ما في الأرض جميعا افتديت به مما ترى أول ما يشوف جهنم والقيامة يقول بلى يا رب نعم يا رب لو عندي الأرض كلها ده بديها أدفعها كلها بس أنجو فيقول له طلبت منك ما هو أهون من هذا ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك ما رضيتش أبدا تحاسب نفسك أبدا اقعد خد ورقة وقلم واكتب ذنوبك وسيئاتك ونعمه عليك عشان يبقى عندك حياء منه أبدا مش عاوز ما عنديش وقت والله مشغول له فأبيت إلا الشرك نسأل الله العافية قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به خلقه وصغره وحقره يبقى صايم وتلاقيه داخل ومش عاوز يداري ابدا تعبان وزي ما قلت لك قبل كده بعض اخواننا كده جه وبعدين قعد وجايب معاه شويه بسبوسه وخد يا فلان وخد يا فلان وخد يا فلان وحط الطبق جنبه طبعا السؤال البدهي ايه وانت ما اكلتش ليه فانا نظرت اليه وقلت بلاش نفتنه بقى سكت فانبرى أحد الجالسين وانت يا أخي قال له صايم وانت بتعرفنا ده أنا هقول لك دلوقتي كانوا بيعملوا إيه بقى اللي عم شوف بيقول لك كان إبراهيم بن أدهم يشبه نبي الله إبراهيم سفيان الثوري بيقول في إبراهيم بن أدهم يشبه نبي الله إبراهيم سمع الحديث وأتقن ولم أره يسبح يوما تسبيحا عمري ما شفته أبدا بيحرك بقه قدامي وبيسبح ابدا هو كده من خشي على عمله وراه اراد به الله بس عشان كده عملوا الليل قيام الليل لا لا رياء فيه ليه واقف لوحدك طبعا ده كان زمان يرحم الله زمانا بقى كانت الناس بتنام انما دلوقتي ما بقتش لوحدك يقول مكحول ما اخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه ولعل هذا أثره من كتب أهل الكتاب ومعناه صحيح فإن العبد إذا صار مخلصا أودع الله إيمانا في قلبه فينطق بقلبه قبل لسانه فإذا نطق بقلبه والحالة هذه أكيد ينطق بالحكمة يقول أبو سليمان الداراني إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء الأخ بيتصل يقول لك طول النهار قاعد أكلم في نفسي ويجي لي الشيطان يقول لي حصل وحصل وأكلمه أما أنت عشان قاعد فاضي علامة الصدق قال إبراهيم الخواص الصادق تراه في فرض يؤديه أو في عمل أو في نفل يعمل فيه علامة الصدق الشغل الدائم ما تعدي نص ساعة علامة الصدق الشغل الدائم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فضل شغال شغال شغال فمنهم من قضى نحبه دخل ومات ومنهم من ينتظر كل غزوة يجري ينتظر حتى يقضي نحبه أيضا إنما أنت قاعد يجي لك الشيطان بقول لك إيه وإيه حكاية السماء والأرض آه والله إيه الحكاية صحيح يروح محكي معاك وتحكي معاه وتفضل لحد ما تتروش وتتجن عذرا للأخ مش عاجبه كلمة تتروش لحسن تتعب دماغك تروح قال شيخنا في أصول الوصول تحت الأصل هذا الأصل العظيم وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم يقول إخوتي في الله ما كان لغير الله اضمحل يضمحل يتلاشى كالرسوم على رمال الشاطئ تمحوها أمواج البحار ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل شجرة الصفصاف تقطع في ثلاثة أشهر ما تقطعه شجرة الصنوبر في ثلاثين سنة تطول شجرة الصنوبر كده تبقى مثلا عشرة متر شجرة الصفصاف تبقى عشرة متر في, في ثلاثة أشهر شجرة الصنوبر عشان تبقى عشرة متر في ثلاثين سنة ودي اسمها شجرة ودي أنا عايزك تاخد بالك من المثال عشان إيه دي أمثال تضرب للفهم بيصلوا جنب بعض ده بيركع وده بي... ده اسمه مصلي وده اسمه مصلي وهذا خرج من صلاته فلعنته صلاته وهذا أودع قلبه تحت عرش الله شوف الفرق بينهم قد ايه او ده الفرق او دي شجره ودي ايه ودي شجره فتقول لها اي شجره الصفصاف ما قطعتيه في ثلاثين سنه قطعته في ثلاثه اشهر ويقال لي ش... عشان كده لما بنقول للاخوه طلبه العلم يقول لك كيف اطلب العلم نقول له لازم تاخد فتره تتعبد فيها وانت عارف الاخ تلاقيه مستنكر عليا جدا كاني بقول له كلام بدعه اتعبد يعني ايه طب انا عايز احفظ بس متن ولا احفظ حاجه لا تتعبد الاول طب احفظ القران الاول يعني احفظ ال 30 جزء الاول اه بس يعني اصلي ويفضل يجادلني ومستنكر وزعلان وقرفان احس انه قرفان كده وهو بيكلمني السلف كانوا كده هو ده التاصيل لا انا عايز يومين واقرا رسالتين واطلع افتي ما قطعتيه في ثلاثين سنه قطعته في ثلاثه اشهر ويقال لي شجره ولك شجره فقالت لها الصنوبر الصنوبرة اصبري حتى تهب رياح الخريف فإن ثبت لها تم فخرك إن ثبت لها تم فخرك وعندما ثبتت دودة القز تنسج قامت العنكبوت تنسج فقالت لها لك نسج ولي نسج العنكبوت بتقول للدودة أنت ليكي نسج وأنا ليا نسج فقالت دودة القز أما نسجك فمصايد الذباب وأما نسجي فأرضية الملوك وحال المس ما تمسك يبين الفرق أول ما تمسك الجلد الشبكة بتاعت العنكبوت وتمسك الحرير تلاقي في فرق ولا لأ ليس كل لين حريرة تلاقي في فرق أو دي صحيح تعبت شوية لا يستوون اوعى تظن ان اوعى تفكر ان الاعيب شيحه بتنفع مع ربنا انك تقعد وت- وتهنكر كده وتعمل منظر وت... مش هينفع من صفى صفي له ومن كدر قدر عليه من سمع سمع الله به سواء منكم من أسر القول ومن جار كل واحد هتنضوي على الشر هديك شر فلما آسفونا انتقمنا ومكروا ومكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ده أعمق بقى وهم لا يشعرون ده انا همكر بيه في مكر وانت مش حاسس تفاجأ تلاقي واحد ضهره اتقطم على غفله يحذركم الله نفسه يقول هكذا أخي إذا هبت رياح الابتلاء فثبت لها تم فخرك عشان كده إذا رأيت هيعة أو فرعة تركت دينك إن السر الدفين لعدم القبول هو وجود حظ للنفس في العمل فالذي يأتي إلى صلاة الجمعة ليس لله والذي يقوم الليل أو يصوم النهار أو يحفظ القرآن أو يتعلم العلم أو يؤم الناس أو يخطب الجمعة أو يعطي درسا أو وأو وفي العمل شائبة من حظ النفس فعمله باطل باطل أحبطه حين عمله لحظ نفسه قضية حبوط الأعمال عند الله سهلة جدا نسأل الله العافية حبوط الأعمال دي سهل. ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط قال والله لا يغفر الله لك فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان من ذا الذي يتألى علي قل لصاحبك يستأنف العمل الصحيفة بتاعت الحسنات بقت بيضة فيهاش ولا حسنة نسأل الله العافية سل نفسك عملك لمن واصدق ولا تتهرب فالأمر جد الأمر جد خطير ألا تخاف من هذه الكلمة التي تقض المضاجع عملت ليقال وقد قيل فلا أجر لك عندي ثم يسحب على وجهه إلى جهنم الحديث الفائت ثم يسحب على وجهه إلى جهنم كان الفضيل بن عياض يقول إذا كان يسأل الصادقين عن صدقهم مثل إسماعيل وعيسى عليهما السلام فكيف بالكذابين أمثالنا الله ده يأتي بالله بعيسى يقول يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أمال هيعمل معانا إيه ده بيقول لعيسى ابن مريم أنت قلت كده ولا لأ قول اشهد دلوقتي امال امال هيقول لنا ايه بقى الاخلاص خلاص ايها الاخوه قيل لحمدون بن احمد ما بال كلام السلف انفع من كلامنا قال لانهم تكلموا لعز الاسلام ونجاه النفوس ورضا الرحمن ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق تعرف سفيان الثوري كان بيحضر له ثلاثة لو بقوا خمسة يقوم يخش يمشي الله المستعان هنقول ايه قال ابو تميم بن مالك كان منصور بن المعتمر اذا صلى الغداء الصبح اظهر النشاط لاصحابه فيحدثهم ويكثر اليهم ولعله إنما بات قائما على أطرافه كل ذلك يخفي عليهم العمل المناط هو بتاع الإخلاص عايز إخلاص ما تبريش لحد حاجة قال الحسن في الزهد لابن المبارك إن كان الرجل ليحفظ القرآن كاملا القرآن كله ولا يدري به جاره لا عمل وليمه ولا لما خد الإجازة ومكتوب تحت الشاهد الأول والشاهد الثاني راح رافع التليفون ممكن تكتب لي شهادتك لو سمحت ياخدها يحطها في جيبه وساكت واقف في الصف شوف عطاء بيقول ايه كان أدركت أقواما كان الحسن البصري كان الرجل يجلس مع القوم فيتكلمون ويسكت يفتحش بقه خالص ويسكت فإذا تكلم علموا ويسكت حتى يقال في لسانه علة ده خايف يتكلم لحسن ألدغ ولا ما بيعرفش يتكلم ولا حاجة ومع ذلك هو الرجل المسلم الفقيه مش قدامنا نص ساعة يا شيخ مصطفى ولا خلصت لا قول لي لا قول لي والله خلصت انا بقول للراجل ده احسب لنا اهو فاضل خمس دقايق اتفضل يا شيخ مصطفى فاضل خمس دقايق على ما تيجي هنبقى خم بيخفي العمل يا اخوان انت عارفين زي ما بقول لك النفس فيها شوائب افضل خلص بقى الشوائب دي انزعها نظف نظف نظف التنظيف ده بيجي بقى ازاي اهو كده تقعد ساكت الناس تتكلم في مسألة وانت حافظها وساكت فإذا حسيت ان انت لازم تتكلم وإلا تأثم لو ما كلمتش قول كلمتين واسكت تاني بس قال إذا أحببت الكلام إذا أحببت الكلام فاسكت وإذا أحببت السكوت فتكلم فإن نجاة العبد فيه أهو منصور بن المعتمر ده طول الليل يصلي ومحدش عارف عنه حاجة البنت جارتهم بتقول لابوها أين الخشبة التي كانت فوق سطح بيت منصور بعد أن مات منصور فقال يا بنيتي ليست بالخشبة إنما هو منصور طول الليل واقف يصلي فوق السطوح ليه لأسباب من أهم هذه الأسباب إن محدش هيبص فوق السطح محدش هيشوفني قال كعب الأحبار من تعبد لله ليلة حيث لا يراه أحد يعرفه خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم زين العابدين علي بن الحسين كان بيتصدق على 300 أسرة 300 أسرة أو 100 أسرة ما كانش حد عارف عنه حاجة عارفين كانوا بيقولوا إيه يقولون قلت صدقة زين العابدين يبخلوه ويسمع ذلك ويسكت ده بقى أعجب ما يسمعه الإنسان لو أنا كنت قلت بقى بس معلش عشان خاطر برضه السمعة والناس تظن في الدين مش كده ولا لأ إنما ده كانوا يقعدوا معايا يقول له بصراحة زين العابدين ده بخيل وهو ساكت ما يقولش حاجة برضه مع إنه يجي بالليل يشيل الشوال على ظهره ويعدي على الأسر كل أسرة يحط لها قدام باب بيتها شوال لما جم يغسلوه لقوا ظهره مقطع مقطع من شيل الشوال ابن بنت النبي ده ابن بنت النبي زين العابدين علي ابن الحسين بن علي بن ابي طالب ابن فاطمه ويشيل على ظهره لما مات بقى لقوا الاسر فين الاكل كان بيجي لنا يبقى هو طلع زين العابدين السريره السريره ايها الاخوه السر السر الاثار في ذلك في الحقيقه كثيره انا كنت اتمنى اني يعني اكثر منها لكن ارى ان الوقت يعني انسحب منا فدي كلمه مقتضبه في السر لابن الجوزي رحمه الله صيد الخاطر الفصل رقم 147 يقول ابن الجوزي رحمه الله والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه يصلي كتير ويصوم كتير ومتخشع ولابس ويحاول ومع ذلك القلوب تنبو عنه تلاقي مفيش يعني محبة أو كده قال وقدره في النفوس ليس بذاك ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته فتدبرت السبب قعدت أفكر إزاي فتدبرت السبب فوجدته السريره كما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لم يكن له كبير عمل من صلاة وصوم وإنما كانت له سريرة فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه شو بيقول ابن الجوزي إيه بقى فالله الله في السرائر في النوايا والقلوب والإخلاص فالله الله في السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر مهما عملت في شكلك من بره مش هينفع وقال في فصل 115 عشان تراجعوا لما تروح إن للخلوة تأثيرات تبين ما في الخلوة كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه يعني يحترم الله عند الخلوات فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر على مجمر فيفوح طيبه فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو تلاقيه ماشي في وسطنا كده أنا شايفك بحبك وبحترمك وأجلك ومش عارف ليه ما فيش مقومات مش باين قدامي إنك في حاجة بس أنا شفتك هبتك ليه مش عارف وأحببتك مش عارف اوعى تسعى المحبة ده, ده بيد الله القبول في السماء مش في الأرض شوف بيقول ايه وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يهوى تقوى محبته أو على مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب ويتفاوت تفاوت العود فترى عيون الخلق تعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه ولا يعرفون لما ولا يقدرون على وصفه لبعدهم عن حقيقة معرفته وقد تمتد, تمتد هذه الأرابيح بعد الموت على قدرها فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى ومنهم من يذكر مئة سنة ثم يخفى ذكره في قبره ومنهم أعلام يبقى ذكرهم أبدا لحد النهاردة قاعدين نقول قال ابن كثير صح ولا لا من سنة كام ابن كثير 800 لحد 1400 شوف بقى لنا قد ايه 700 سنة وأنا شخصيا أظن القيامة هتقوم واحنا لسه بنقول قال ابن كثير إخلاص الإخلاص يزيدك عمرا يزيدك مدة سر إلى الله بالله تقصد الله وإلا فحبوط الأعمال أيها الإخوة سهل أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يسهله علينا اللهم كما ألنت لداود الحديد ولأبي داود الحديث فألن علينا الإخلاص حتى يكون سجية أنت أرحم الراحمين اللهم اجعله سجية وأنت أرحم الراحمين اللهم متعنا بتوحيدك وحسن أخلاقنا بعبوديتك أنت القادر على الجليل والجلل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين إن شاء الله بعد صلاة العشاء نجيب على الأسئلة جزاكم الله الإخوة لو سمحتوا اللي هينصرف ينصرف واللي هيقعد يقعد محدش يقف يكلم حد في الجامع طالع المنبر هنا بس في بعض اخواننا انكر عليا لما الاخ حط حط التسجيل بتاعه هنا وانا قلت له سيبك من محمد عبد الله ده روشته الفضائيات مش عارف هو ايه وجه الانكار في الحقيقه بس يمكن يكون الاخ ما يعرفش الفضائيات ايه احنا لما بنروح بقى بيعملوا ايه الاخ محمد عبد الله ده اهو كان مصور في قناة الحكمة فعشان كده هو الموضوع لازال ايه معاه انت لما بتروح تبص يقول لك اقعد كده شويه قعدت مثلا عرقت يقول لك امسح جبهتك يا شيخ لو سمحت اروح مسح جبهتي امسحها تاني يا شيخ لو سمحت امسحها تاني كمان حته يا شيخ لو سمحت ليه يا عم ده بيحصل يقول لك الكاميرا بتلمع طب و... يعني ايه ده بيحصل ايه لما الكاميرا تلمع يعني حاجات عندنا حط دي هنا لذلك تلاقي محمد اشترى فازة على حسابه تقريبا وحطها لي هنا عشان ديكور وهو ما يعرفش الاخ ان مره قال لي الجلابيه دي لو سمحت ما تلبسهاش تاني محمد ده بيؤدبني انتوا ما تعرفوش قال لي لو سمحت ما تلبسش الجلابيه دي تاني عشان الحاجات دي بتعرض والناس بره بيشوفوها والجلابيه دي بصراحه مش قيمه قوي قلت له حاضر فعشان كده لما انا انا انا اغار على اخواني لقيت الاخ جه يحطها فمحمد عصبي شويه فقال له سيبها فانا اتضايقت فقلت له طب حط ال لا ما انا ما انا ما انكرش عليك هو اصل الاخ زعلان عشانك فبعت لي بيقول لي ان هو يعني انت بتقول له فانا عشان كده قلت الاخ حطها فبيقول لي ده ما رضيش قلت له سيبه ده روشته الفضائيات اقصد المعنى ده يعني وانا تائب الى الله وعائد وراجع واستغفر الله الفا عليكم السلام أحبك الذي أحبتني من أجل كيفية إحياء الإيمان في قلب المدعو يعني يقصد ان هو بيدعي حد وعايز يحيي الايمان في قلبه احيي الايمان في قلبك خد بالك من المسألة دي مهمة جدا احيي الايمان في قلبك انت ايها الداعي قام رجل يوما فوعظ موعظة بليغة فيها كلام مدبج وزي الفل ثم نظر إلى الناس لهم قاعدين ولا حاجة خالص فقال ما لي أرى الجلود لا تقشعر والعيون لا تدمع والقلوب لا تخشع فكان في جنب المسجد خبير القلوب محمد بن واسع زين القراء ده اللي كان بيبكي طول الليل لحد ما عينيه تدلدل كده فنظر إليه وقال أيها القاص يعني أيها الواعظ إنما أوتينا من قبلك أنت السبب ليه قال ما خرج من القلب وقع على القلب النكتة العجيبة جدا اللي تلاقي ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن بني إسرائيل كان يتكلم عن بني إسرائيل بجريمة السالفين ثم يعقب بها على الخالفين اللي هم موجودين في ال في ال في الزمن اللي خاطبهم فيه وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ده ده, ده ميثاق مين ده اللي خده ده زمان أيام التوراة يعني على أجدادهم طب ليه بتقول ميثاقكم من أمتع ما تراه في تفسير القاسمي وأنا يمكن مش عارف دي المرة الرابعة ولا كام أقول لك اشتري تفسير القاسمي واقراه بعناية من أمتع ما تراه أنه ننبه على المسألة دي لأن الخالف شابه السالف المدرس بينضح على الطالب يا إخوانا عشان كده لما حد يبعت انا ما فيش عندي اعلى سند في القراءات رجل صوفي واخد بالك او رجل شيعي مثلا مع ان الجماعه دول ما بيؤمنوش بالمصحف اصلا يعني فده مثلا اقرا عليه لا ما تقراش عليه روح دور على السني الا الا تجد غيره ليه بينضح عليك شفت حديث النبي عمق حديث النبي ده بتاخده انت في الفقه وعمرك ما فكرت فيه تربويا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا في آنية أهل في صحاف أهل الكتاب ولا تشربوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها طيب ما إذا كان ده في حل من الأول والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم ميسرين طب إذا كان في حل ما أنا ممكن أغسلها وخلاص لا سيما إن الزمن ده ما كانش فيه يعني الحلل قليلة والحاجات دي قليلة طب ليه يا رسول الله قلت ما تاكلش اصلك ممكن تاكل يشبه قلبك قلبه من ال اه عشان كده الاخوه اللي قاعدين يشتروا ازايز الخمره الفارغه وينض... ده لا يجوز لان العلماء لما عللوا هذا الحديث التعليل الفقهي قالوا لانهم يشربون فيها الخمر فربما بقي في انيتهم من من طهي الخنزير او من بقايا الخمر شيء فلم يريده النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في أول الإسلام وممكن نقطة الحسأة كده تمشي معاك تحيي عندك الشهوة القديمة بتاعة الخمر إنما الأمر التربوي هذا ما نبهتك عليه عدم المش... يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لما ترجع للمعجم تلاقي راعنا اهتم بنا وانظرنا اهتم بنا طب لما كلمتين واحد امال ليه اصل اليهود بيقولوا راعنا ما تقولش راعنا زيهم انتوا واخدين بالكم يا اخوانا المدرس يؤثر على اتباعه الاب يؤثر وكان ابوهما صالحا قالوا ده كان جده السابع يؤثر على اتباعه على من بعده الا ان يشاء الله عز وجل شيئا فانا اقصد اقول ان الانسان اذا حبيت تدعو انسان ويثبت كن انت على الثبات وانت على السنه ويكون لك انت حال مع الله عز وجل رب النبي اقواما لما كان قلبه في الثريا صلى الله عليه وسلم ربى أقواما بقوا أحسن ناس في الدنيا صح ولا لا في حد أحسن من الصحابة بعد بعد الأنبياء أحسن من الصحابة ده معتقدنا ما فيش حد أحسن من الصحابة بعد الأنبياء بعد الأنبياء ما فيش حد أحسن من الصحابة ما فيش حد أعلى منهم درجة إن الله نظر في قلوب الخلق فاصطفى قلب محمد ثم نظر في قلوب الخلق فاصطفى قلوب أصحابه كلام عبد الله بن مسعود في بعض آبائنا بيقول ان هو يعني عنده يعول و و- و- وضاقت ذات يده لدرجة ان هو احيانا بيفكر يجي الدرس ما بيقدرش علشان ال- النفقة فهو ما فيش هنا طبعا تليفون ولا حاجة خالص انما احنا بنقول آه، ال- الاخوة برضو عشان بس ما يفتحش الباب ده لان أنا شايف انه كثر ال- ال- الاخوة يدرسوه ثم يعطوه يعني احنا هنقول دلوقتي ل- لابينا الفاضل آه، انه مثلا ممكن آه، يبقى يبعت لنا تليفون ولا حاجه خاص بيه ونحطه على المنبر برضه الاخ اللي عايز يساعده يتصل به ويدرس حالته ويساعده ان شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يمكن التفريق بين حظ النفس ولذة العمل في الحقيقة كان السلف يحذرون من لذة العمل دي يعني هم إن كان تلا- تجد في, مق... في كلام البعض اللي هو الترغيب في هذه اللذة ولذة العبادة وكده تجد أن السلف كانوا يحذرونك منها حتى كانوا يقولون إياك واللذة ليه؟ لأنه, لأنه نوع شرك خفي أقول لك المثال ببساطة قمت الليل النهاردة ليه؟ لله صح كده فأحسست بشيء عجيب تجليات ورحماته جيت بكرة تقيم الليل ليه عشان اللذة اللي انت حسيت بيها امبارح شفت الدقة دي هي دقة قوي يعني بس برضو تعتبر ولكن مع ذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح في فرح إيماني يشعر المرء به أنه يطيع الله عز وجل هذا الفرح لابد أن يكون مشوبا بذكر النقص لازم تلاقيه فرحان جدا يفرح بربه جدا ومع ذلك ذاكر لنقصه وأنا أذكر حفيد أحمد بن أبي الحوارى ريحانة الشام وعابدها كان يقول كان جدي يدخل في غرفته فأسمعه يبكي بكاء طويلا ثم أسمعه يضحك ضحكا طويلا محمد بن المنكدر لما قال لما تلا قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وفضل يبكي ودخل عليه ابو حازم وفضل يبكي ايه اتعدل اتعدل ودخل عليه ابو حازم وفضل يبكي هو الاخر في النهايه حصل ايه ان محمد بن المنكدر ضحك اس- اقرا كده بقيه الروايه دي هتلاقي محمد بن المنكدر ضحك ثم قال يا ايها الناس والله لو علمتم ما أعده الله للطائعين لكان كذا وكذا ذكر الفرح واللذة فلازم يكون مشوب بهذا يكون ضحك وبكاء ومع ذلك الموفق من وفقه الله عز وجل وبرضه مسألة التدقيق ما هو أنت هتدقق مع نفسك وبرضه ليه هنصلي ليه ودلوقتي قيام الليل إيه وتتحين ما تكرهه النفس من المواضع يعني عارفين يا اخواننا التحين ده ده مهم جدا يعني مثلا انت جاي النهارده من مشوار انت كل يوم مستريح خالص بتيجي من شغلك تنام وتيجي بعد العشاء تروح مريح لك شويه وت... وت... وتقوم من الليل فمريح اهو جاي بقى النهارده من مشوار اضافي عملت صله رحم كان في شغل سهرت شويه وجيت وعايز تنام هنا المحك اوعى خد بالك بقى من دي على فكره كلنا بنقع فيها نسال الله عز وجل ان يغفر لنا كلنا بنقع في المساله دي كتير مننا بيقع هنا لما يجي تعبان يقول لك خلاص سيبنا ريح مرض رسول الله فقام بالسبع الطوال والحديث حسنه الألباني في صفة الصلاة مرض فصلى ب... ليه يا رسول الله كده ده انت مريض جدا ثلاثة يضحك الله لهم قوم على سفر فكان أحب شيء إليهم أن يضعوا جنوبهم على الأرض فناموا جميعا إلا واحد قام يتملقني شفت دي بقى عشان مكره عليها كان الشيخ ابن باز رحمه الله هذا الرجل الفذ كنت بكلم بعض اخواننا من طلبة العلم قال لي قرأت في تراجم المعاصرين فلم أرى أحدا قط كابن باز ما ما فيش حد وصل للي وصل له الراجل ده انا شخصيا كنت بفكر لسه في الموضوع ده النهارده من ساعه ما قاله لي اول امبارح ولا اوله يوم السبت اللي فات من ساعه ما قال لي الكلمتين دولت وانا لحد النهارده والله بفكر يا اخوانا بياتي في دماغي ليه لان ابن باز كان عاملا سلك سبيل العباده زي السلف كده اهو ده اثر من اثاري بيقول لك على فكره الشيخ الناس كان بيقيم كل يوم الساعه 12 بالليل يقعد يخلص الدروس وكده من 12 للفجر يوميا صلاه الضحى لا يتركها ولو كان كالا كان بيقعد الصبح يدرس ست كتب وبعدين يقوم ي ي ي يصلي الضحى بعض الإخوة رآه بعينه قال لي رأيته يصلي ركعة قائما والتانية صلاها قاعد ما قدرش فصلاها قاعد إنما ما يسيبش الضحى أبدا العبادة فبعضهم بيحكي عنه بيقول احنا كنا معاه في سفر و... ورأيناه في ال... كنا في سفر ونزلنا جميعا واحد استيقظ أول الليل كده كانوا هم تعبانين جدا فلقى بيصلي واحد استيقظ بعديه بساعتين ثلاثة لقى بيصلي واحد استيقظ بعديه بساعتين ثلاثة لقى بيصلي الصبح لما حدثوا بعضهم اكتشفوا ان الشيخ صلى طول الليل وهم الشباب ما كانوش قادرين يقفوا من التعب تحين مواضع التعب والنصب فابذل فيها لله عز وجل بردان تعبان عندك حاجة هو دي المواضع قوم وأكره نفسك عليها فيها مناط الإخلاص وده بقى زي ما بقول لك ايه تزرع وتحصد يعني تعبان شوية اكرهت نفسك على على الصلاة تبقى تعبان في الاول كده ثم ترى الرحمات بقى ترى بقى الصلة من الله عز وجل المكافأة تراها في قلبك في ثباتك وفي ايمانك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت أريد أستشيرك في موضوع في وهو هل أفضل أن أكمل الدراسات الجامعية الصيدلية من ماجستير ودكتوراه أم أدخل وأمعن في طلب العلم مع العلم أني طلبت علوم الفريضة من العقيدة وغيره احنا قلنا قبل كده يا اخواننا ان صاحب الهمة يكون رجل رجل رجل له مشارب اكثر من مشرب لا والله يا اخوانا الانسان لما بيذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في المواضع دي بيكسف من نفسه يعني لما يجي مثلا اخ يقول لي تعالى احضر الفرح بتاعي العرس بتاعي مثلا اقول انا عندي خطبه جمعه بكره وهو عاوزني الخميس ده بلاش مش هقدر اروح معلش واعتذر له مثلا الواحد لما يرجع يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ده مش موضوع خطبه جمعه تلاقي جليبيب مش لاقي يتجوز جوزه ويسعى ويفكر له اجوزك مين يبقى بيزوج اهو عليه الصلاه والسلام مش هو ده لوحده اكتر من صحابي حصل معاه الموضوع ده تلاقي الراجل الصحابي اللي قال له ما بايعتك إلا أن يصيبني سهمنا هنا فأموت شهيدا يقوم يقول له يدور عليه فلسه فاكره جابر بن عبد الله أبوه مات عندك دين آه أنا أقوم أطوف لك حوالين التمر فيكون فيه البركة بإذن الله ونقضي الجماعة دول وأروح أكلم لك اليهود وأقول لهم سيبوا الدين بتاعه البيت وعندي تسع أبيات أديرهم هو هو نفس الشخصية عليه الصلاة والسلام اللي بيعمل كل ده هو هو فاكرين الخمسة اللي قلت لكم يعني أقضوا مضاجع فرنسا يومها كان منهم الجبرتي يمكن انا حكيت لك عنه الجبرتي كان بي كان بي بي بيعلم الناس نجاره ونقاشه وحداده في مدرسه هنا ويخش المدرسه الثانيه شيخ ال ال ال ال الاحناف شيخ ونجار وسباك ونقاش وحداد تيجي ازاي دي همم الرجال اذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواد الذم قلت لك الإمام المازيري لما راجل عالجه يهودي وقال له أن وددت أن أفجع المسلمين بك لولا ميثاق الصنعة لأن احنا حلفنا يمين في الصنعة دي كنت موتك وفجعت المسلمين بك قال فانكسرت نفسي فطلب علم الطب فكان يفتي فيه كما يفتي في الفقه ابن حزم طلب العلم وعنده 27 سنة وصار فيه بهذه الكيفية يعني أنا أقصد أقول لك ان وبعدين عندك بقى شيوخك موجودين اهو دكاتره ومهندسين و... و... و... والسن و... مش كده ولا لا يا اخوانا شهادات عاليه ازاي بقى هو الاول في الدراسه والاول في العلم وشيخ وكده يعني لتعلو همتك فانا رايي كنت عايز رايي اجمع بين ال... بين الاثنين ها الحديث دي بيغلب عليها البطلان ولا تجدها في كتب أبدا كنت أنوي الذهاب لأقاربي والمبيت عندهم لكي أحيي الليل عندهم آه، لعلهم يعجبوا بالقيام فهل أفعل؟ لا لا تغرر بنفسك ما هو ده برضو من الآفة الوقت يمكن ما سعفناش فما قدرناش نفصل الأمر ده ولا علنا نفصله واحنا ماشيين إن شاء الله في كتاب الفوائد وأنا افتكرت إن احنا كان لينا برضو كان في درس اسمه عبادة السر دور عليها هتلاقي أمثلة كتير أكتر من اللي احنا ضربناها النهاردة لأن ما ضربناش أمثلة كتير لا تغرر بنفسك الاخ بص ليه برضه وانت بتظهر الامر ليه يقول لك ما هو عاي- مش سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض وبعدين انا عايز اكون اسوه للناس وعايز أ... لا يا ابن الحلال لا تغرر بايمانك امال اعمل ايه انا اكلمهم عن فضل قيام الليل والله يا اخوان انا قريت الحديث اللي بيقول آه، بيقول آه، ان مثلا قيام الليل خير صلاه بعد المفروضه قيام الليل عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم ومطرده للداء اوعى تحدثهم هات لهم شريط هات لهم بتاع بس انما انك تقوم وتصلي ركعتين وتغرر بنفسك امامهم ما ما اضمنكش ما اضمنكش ولا اضمن نفسي بعض اخواننا اطلق لحيته احبك لازم افتني من اجل وبعدين والده عامل معاه شويه مشاكل كل اللحى اللي قدامك دي وراها مشاكل ولا قصص وحكايات وكده تصبر وتثبت اه تثبت يعني اه اضرب ابويا لا طبعا قال لك مثلا احلقها معلش يا ابي وانا أو بوس ايده ورجله وقول له معلش انا مش هقدر ده امر النبي عليه الصلاه والسلام وده كذا وكذا واحنا زمان عندنا مثال كده بيقول لك ايه اللي يشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه مش كده فانت سيبني انا اتحمل مسؤوليته والامر ما بقاش زي زمان ده الفضل الله عز وجل الدنيا كلها في في في ملتحيين وعاملين فاهم تعرفين يا اخواننا الب- والله العظيم بعض الاخوه بيقول لك ال ال ال القنوات اللي هي بتاعت الاغاني والافلام والكلام ده بقت تجيب فقرات دينيه من كتر ما طغى بقى فيه مد ديني ولذلك تلاقيهم قاعدين الفضائيات الفضائيات والناس بتقدموا دين مغلوط بس احنا بصراحه زعلانين جدا وغيرانين جدا على الدين واللي قاعد ده تلاقيه علماني كلب لا زال يتحدث عن الله ورسوله يحط عن الله ورسوله ويقول لك اصل انا غيران على الدين لا هو مش غيران على الدين ولا حاجه بس هو كل الموضوع ايه المد زاد المد زاد فملئت قلوبهم واذا خلوا عضوا عليكم الانامل عارف لما الواحد يمسك صباعه كده شوف الغل قد ايه عضوا عليكم الانامل من الغيظ فبقى هناك مد قول لابوك كده قول له شوف اهو والمساله بقت ما فيهاش يعني ما بقاش زي زمان الدنيا اتغيرت واحده واحده ان شاء الله ربنا يهدي عليك كان في محل اخوه وسابه عشان اخوه لا يتقي الله في البيع والشراء بيلح عليه انه يرجع قول له هرجع بس انت عندك غلط كذا وكذا وكذا بس عايزك تتثبت الاول هو كان غلطان ولا لا انا بقى برضو المساله دي عايزين نقول للاخوه بنامر بالمعروف حين نتثبت ان المعروف معروف وننهى عن المنكر حين نتيقن ان المنكر منكر بس عشان ما تقعدش والمساله المختلف فيها تسعني وتسعك نهدى على بعض فتيقن الاول لو كان كده اقول له يا اخويا والله بصراحه بادب انتوا عارفين يا اخوانا نقطه عسل تصيد من الذباب اكثر مما يصيده برميل علقم احفظها الكلمه دي نقطه عسل تصيد من الذباب اكثر مما يصيده برميل علقم كلمه لطيفه قد تاتي بالانسان شفت الراجل اللي عدى على بشر الحافي يا بنتي اللي س- صاحب الدار ده عبد ولا حر قالت له لا ده حر سيد قومه قال نعم لو كان عبدا لعلم حقوق العبودية ومشي لا قال لها الراجل ابن ستين في سبعين ده بقى- هو طول النهار والليل غنى الله انتوا ما بتتقوش الله مش ممكن هينفع قلت لك ال- الراجل اللي عدى على بعض ال- اخواننا زمان وعدى عليه يلا انت هو تعالوا صلوا شباب وشباب بقى برضو آه، مش هيقبل كده فواحد بيقول له طب بس ما انا مش هقدر اجي معاك دلوقتي قالوا ليه حد قال له طب يلا يا عم الحاج مش هاجي تخلناش بقى نمد ايدينا عليك ما هو ده ده ال ده ال ده هيبقى السبيل احسن الى الناس تستعبد قلوبهم ولطالما ملك الانسان احسانه كان الرجل يسلم حين يسلم لا يريد الا المال كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يديله خد هديه 100000 جنيه وهو كان صعلوكا لا مال له شفت العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال يا رسول الله إني قد دفعت دية عقيل معيش فلوس طب ماذا تريد قال أريد مالا قد خذ ما شئت فأخذ العباس لا زال يحسو في ثوب يحسو في ثوب يحسو في ثوب ثم جاء ليحمل شوف النبي صلى الله عليه وسلم اداله ورباه ثم جاء ليحمل ما قدرش فقال يا رسول الله احمل معي قال لا قال مر أحدا فليحمل معي قال لا فحط منها غصب عنه بقى راح منزل شوية وجي يشيل ما قدرش احمل معي قال لا قال مر أحدا فليحمل معي قال لا مرت ثلاث مرات على كده يحط منها حتى حملها بقى بالكاد فصار بها يترنح فلا زال رسول الله ينظر إليه ويعجب من حرصه شوف ماسك اللي كان حريص بقى ده في يوم من الأيام زعل قوي من سيدنا عمر عشان حتة ماسوره شالها سيدنا عمر فقال له هذه وضعها رسول الله بيده أنا زعلان عشان شلتها ده النبي حطها بإيده فقال عمر اصعد على ظهري فردها في مكانه فهمت أحسن إلى الناس إحسان أكلم أخويا أقول له يا أخويا أنت كمان مش هتفرح أما تلاقيه في النار يعني انطلاقنا بين الناس في الدعوة من محض شفقة عليهم في الحديث أظنه عند الطبراني وحديث صحيح قال النبي قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت آمنا بك وصدقناك واتبعناك على أن تجعل لنا الصفا ذهبا خلي جبل الصفا يتحول ذهب كده واحنا نمشي وراك فدعا النبي ربه بذلك فنزل جبريل وقال إن الله يقرئك السلام ويقول إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا لكن من يكفر بعد منهم أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فقال أرأف الناس وأرحمهم قلبا وأرقهم قلبا ومشاعرا قال له إيه قال لا بل استأنا أدعوهم يوما يطيعونني يوما ويعصونني آخر سيبنا امشي معاهم يطيعوني شوية ويعملوا شوية بدل ما يتعذبوا يجي لهم عذاب مجحف لما دخل مكة بالله عليك لو انا ولا انت ودخلنا وبعد بقى كام سنة فضلوا يضربوا فينا وخدوا بيوتنا وخدوا فلوسنا لما ادخل عليه واقول له بقى ما تظنون اني فاعل بكم يقول لك ده انت اخويا وابن اخويا اخوك اخوك برضه اديله على دماغه اقتله صح ولا لا لا ترحمه شفت في فتح مكة قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة فسمعه النبي فغضب قال لا اليوم يوم المرحمة ثم أخذ الراية منه وعشان سعد ما يزعلش شوف حتى في الأطراف ال... راح مديها القيس ابنه تبقاش طلعت من ايدك يعني بس ما اقدرش اديها لك انت دلوقتي انت كده داخل شمال ما ينفعش اديها لك ندعو الناس لازم يكون في زاد من الرحمة ونحن ندعو الناس عشان كده أنا يمكن قلت لك قبل كده وأنت داخل على واحد تمثل أنه في ال ال الأغلال في عنقه واسود وجهه وازرقت عينه والملك يضربه يسوقه إلى جهنم هتعمل إيه؟ تشفق عليه جدا فلما تخش تكلمه هتحدثه بقلبك عارف لو قلت له لو هو يعني مقطع السمكة وديلها ودخلت عليه بالإخلاص ده تعالى يا ابني صلي هيجي يصلي سيطوعه الله عز وجل لك فكلم أخوك وقول له بالراحة كده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح ما بينكم شاب يذنب ذنبا ثم يعود إليه مشكلة الشباب دلوقتي فين التوبة النصوح أين الهمم يا إخوة فين الرجولة في معاملة الله عز وجل من المؤمنين رجال فين الرجولة لما يقول أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي ابن الحارث ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم يقول أبو سفيان يقول أبو سفيان بن الحارث على فراش الموت والله ما تلطفت بذنب منذ أسلمت العلماء قالوا مات بعد أن أسلم ب 12 سنة 12 سنة ما أذنبش فين الشغل ده مسألة انك تبقى انا حاسس من السؤال ببرود كل شوية اذنب وارجع وأذنب. لا عتبة الغلام الشيخ عطاء السليمي ماشي في مرة كده فوجدوه نظر الى مكان فحملق فيه بر او كده واغشي عليه ثم اخرج الرحضاء نزل علق كبير او كده قالوا مات فلما افاق قيل له في ذلك ايه اللي خلاك اغشي عليك وحصل لك اللي حصل لك فقال هذا مكان عصيت الله فيه فلعل يكون الداء في مسألة ال ال ال النبرة الباردة يعني بتكلم كده اقول لك والله انا عصيت وانا انا قلت لبعض الاخوه كده بيكلمني وقاعد بس كان قاعد معايا بقى بيقول والله في ذنب والواحد بيعصي والواحد بيعمل قلت له ده منظر واحد عايز يتوب بتحكي لي تقول لي كده الواحد بيعصي والله وكده اهو الله ده عمر بن عبد العزيز قالوا له اصلح الله بك الارض في سنتين ونرجو أن تكون من أهل الجنة راح معايط بكى وقال من لي بها يرحمك الله خبيب على الطريق خبيب اللي ضربته ومات في إيدي ده هيقابلني على الطريق لازم يقابلني سمع عمر رجلا يقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فلم يستطع أن يذهب إلى بيته إلا مستندا على الحائط دي شكل اللي عايز يتوب دي هيئته إنما والله أنا بذنب كده ما عندكش زي كانوا بيقول لك الله يديني ب 50 قرش حلاوة ما عندكش والله توبة هو انا لك من جيبي عملية التوبة دي عملية شاقة جدا من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي من آخر ما نزل من القرآن يا اخوانا أنا لا أقنطك لكن لما تروح عند ربنا تروح مكسور فاكرين الشاب اللي ذكره ابن الجوزي وحكيته لك في الجمعة اللي فاتت هو ده منظر الشاب بقى راح لأمه قال لها أنا عبد هربت من سيدي أعمل إيه لو في عبد هرب من سيده ورجع له بيعمل له إيه قالت له بيحط الكلبشات في ايديه ويلبسه صوف قال لها لبسيني صوف واربطيني ابو لبابه رضي الله عنه واقف عند بني قريظه والاحلاف كانت عند العرب حلف يبقى حلف واقف عند بني قريظه يا ابا لبابه ما تقول ننزل على حكم محمد فنظر اليهم ما فيش حد وراه كده فنظر اليهم وقال انزلوا على حكمه واشار الى حلق هيبحكم قال فما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله أقول كلام زي ده عمل إيه بقى بعت ورقة كده بالشكل ده والله أنا أذني ذنب وبتاع وبعدين إيه أجيبونا رحمكم الله لا النبرة دي فيها برود بصراحة جري بقى أبو لبابة راح رابط نفسه بحبل وعلق نفسه في العمود اتفلك في العمود والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله هو يحلني فضل متشعلق في الجامع كده مربوط كده في ابو لبابه من اعيان العرب وربط نفسه في الجامع احنا مش عايزين النبره دي لما تذنب ذنب اقعد اندب عليه وقت ضاع وفترة تقومها بين يدي الله كثيرة والوقوف بين يدي أصلا عذاب الوقوف بين يدي أنت كنت بتقف بين يدي أبيك وأنت صغير مثلا يعني أقرب لك المثال لما يجي ابوك يناقشك يا ريته يضربني قلم ولا حاجه ويسيبني امشي بدل ما انا واقف بيكلمني وياخد ودي معايا وحاجه صعبه جدا فما بالك اذا قمت ابن ابن المبارك في في الزهد بيقول مات رجل كان اثنين اخوان صالحان مات احدهما فجاء لصاحبه في النوم قال ما فعل الله بك قال غفر لي وسددني غير اني قمت بين يديه فسال بدني عرقا فضلت اعرق اعرق اعرق مرعوب تعرف انت واقف بين يدي مين بقول لك يوم القيامه بتقول لابراهيم الحقني يقول لك انا مالي ابراهيم اساطين التوحيد يقول لك انا مالي لا ده في غضب من الارض ما شفناهوش قبل كده انا مالي ما اقدرش انت لازم تعتبر لازم تعتبر اليوم ده و... ولازم تقدم لنفسك حرقه التوبه وندمها عكرمة كان بيعيط لحد ما مات رضي الله عنه لما جه يوم اليرموك خرج كسر غمد سيفه قال خالد لأبي عبيدة أبا عبيد إني لأرى عكرمة يريد أن يقتل اليوم نفسا هيموت داخل في, في الأماكن اللي هيموت فقال إن موتك صعب على المسلمين قال إليك عني فإنك لك سابقة في الإسلام أما أنا وأبي أبو جهل فقد أكثرنا من إيذاء الله ورسوله أفأكون جريئا على الله ورسوله وأجبن اليوم من الروم ثم قتل حتى قتل طول عمره فاكر ذنبه إنما بالشكل ده يا إخوانا مش هننفع بالشكل ده احنا مش هننفع ربنا يتوب علينا وإياك مسألة الأسطول الحرية وإحنا نرجو أن نذكر إخواننا طبعا المسألة دي منتشرة في مشتشر منتشرة في الجرائد مش محتاجة إن إحنا ن... وهي من من جملة المثالب أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين إحنا قلنا بقى في غزوة خيبر وأسهبنا في ذلك إن دول بالذات لهم معاملة تانية مفيش بقى ما تظنون أني فعل بكم أخو الكريم لا لا لا لا في رواية وإن كان البعض بيضعفها جاء النبي إلى حسن بني قريظة قال انزلوا يا أبناء القردة والخنازير فقالوا ما جربنا عليك سوء خلق يا محمد فسكت عليه الصلاة والسلام فلما جاء سعد بن معاذ احكم بيننا قال ترضون بهذا لليهود أحلافه قالوا نعم راح ملتفت كده والخيمة اللي قاعد فيها النبي كان قاعد جوه في الخيمة راح مبصلهاش بص للناس اللي واقفين قريبين منه كده أدبا قال وأنتم ترضون بهذا بحكمي قالوا له نعم قال أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى زراريهم ونساؤهم فقال الله فقال النبي لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع رقاع وقام الزبير وعلي بن أبي طالب عملوها مذبحة خلصوا عليهم خونة عاهدونا ثم غدروا بنا وفتحوا الأبواب للأعداء فدي معاملته ما كان لهم أن يجولوا في المياه كده لكن لهم يوم ولا لا ده بقى اللي احنا عايزين نقوله الحاجات دي شوف بقى احنا النهاردة بقينا زي ما بيقول بعض السلف بيقول ايه ابراهيم ابن ادهم كان يقول اعربنا في الكلام ولحنا في العمل كلمك كلام حلو قوي انما لما نيجي نعمل ما نعملش حاجه انا عايز اسالك سؤال الحصار الفائت بتاع غزه الضرب بتاع غزه ده بقاله قد ايه النهارده سنه ونص مش كده تقدمت انت ايه على المستوى الفردي من سنه ونص في اعتقاداتك وقناعاتك لو لا قلنا ساعتها عايزين نعتقد بشموليه الدين شموليه الشريعه هل انت في كل شيء سالت حكم الله عز وجل في ايه ولا انت حاسس من نفسك ان في اشياء ما فيهاش حكم ربنا هل سموت بشريعتك على على كل على اي حد بهذه الشريعه وقلت ان شريعتي كفتني ومش هتسول في اي حد هل علمت ان الكتاب نزل بالحق فما فيهوش مناقشه ولا الاخ بعت لي يقول لي دخلت على موقع شيعي قال له انك آه انك مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي يبقى معنى ذلك ان ابو بكر خد منه الخلافه كده برضو هي دي تربية الشيوخ 30 سنة يلقنوك عقيدة أهل السنة تيجي النهاردة تشك فينا ما دي مشكلتنا ومصيبتنا واللي يفكر انه هينتصر من غير الدين بالفهلوة اقعد بقى في المعجنة دي طول عمرك مش هتنتصر كيف أستطيع أن أعمل لديني من خلال مذاكرتي مع أن معظم الطلاب لا يعرفوا لماذا يذاكرون أنا عاوزك تنهي نفسك عن هذا الأسلوب مش عايزين يا أخواننا موضوع من كان يريد نقدا فلينقد نفسه قول أنا وحش وما ترجعش تقول أصل أنا وصحابي وحشين قول أنا وحش بس أنا بس وحش وظن في غيرك الخير المذاكرة احنا قلنا قبل كده ان من شمولية الشريعة ان ممكن احط اي بند في الشريعة تعرفوا الأكل الأكل ده مباح ولا حرام ولا حلال مباح يوم يجي معاذ بن جبل يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي النوم أنام ساعة أقول يا رب أنا نايم ساعة عشان أعان على قيام الليل أو ما أخد حسنات وأنا نايم شفت ده فضل الله الدين رحب عندنا قناة عريضة للشريعة نقدر نصب فيها كل شيء أنا عايز أطلع أبقى مهندس ولا دكتور ولا بقى أدرس فيها عشان أعرف علوم هؤلاء عشان أقارع فكرهم بفكري بف... أقارع فكرهم بفكري عشان أسلم هذه العلوم لا زال الناس لسه قاعدين يدرسوا ان ينبغي لك ان ت... عايزينه اسلمها تدخل في قناه اسلاميه نقول ده مش عايزينه لانه حرام ومش محتاجينه انا لما النهارده اقول لك ان ده مش عايزينه احنا حرام مثلا اموال البنوك ربا كرجل انا مش راجل ت- تجاره ولا دارس ولا بكالوريوس تجاره ولا كده لما اقول ان هو ربا ممكن يطلع واحد يقول لي اصل مش عارف الفايده الثابته واللي مش عارف متحركه وياكلني بالكلام لما محتاجين لاخ تعالى بتاع التجاره اقعد هنا قول لنا يوم لما يفتي يفتي ب- ي- يقرع فكره بفكره يقول لي بقى ده اصلي ما كذا اقول له لا انتوا واخدين بالكم يا اخوانا يطلع يفهمه اللي هو تعلم به تنوي ذلك تنوي ان تكون مرموقا احنا النهارده عندنا اماكن كتير جدا بتعامل بالمراكز سياده المهندس والله ما فيش سياده الشيخ النهارده لما سياده الباش مهندس تم تدخل سياده الباش مهندس وتبث دينك من خلال سياده الباش مهندس تنوي ذلك حط المذاكره في ال- في هذه القناه آه، وان شاء الله ح- انت هتشوف تغير لان انا جربت ذلك طبعا ديننا لا يجرب لكن هذه النوايا شفناها مع آه، مع كثير من الاخوه يعني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هل علي ديون كثيرة لا أستطيع سدادها ولا أحب أن أقترض من الإخوة وعمل الآن في ركود حيث أني خسرت تجارتي وأجلس الآن بالبيت وقد تكاثرت علي ذنوبي فماذا أفعل وأنا في حالة آه، غضب شديد جدا جدا أو تعب شديد جدا جدا جدا وجزاكم الله خير شوف يا أخوانا احنا بنقول إيه عارفين إن من خلق الأسد فاكرين زمان كنا وعدنا ان احنا قلنا عايزين نعمل عايزين نعمل درس عن الاسد مماثل لما فعله ابن القيم مثلا في مفتاح دار السعاده والشيخ ناصر العمر عمل عمل درس عن النمله يعني تستفيد منها يعني يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى اشار الى هذا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالك كأن دي دعوة أنك تنظر إليهم من خلق الأسد أنك كلما زدت قيده زاد زئيره خد خد بالك من دي تروح حاطط تحطه في ال في ال في القفص كده تلاقيه يزعق ويزعر كانه عايز يقول ولا قفص ولا غيره هيلغي كوني اسد تزيد عليه من ال- ي- يزعر لدرجه ان احيانا بيصطادوه يعني انا شفت مره اسد بيصطادوه وهجم على اللي بيصطادوه لا يتعثر الاسد تزأر في القيود ولن ترى في القيد درغاما بكى استخزاءً هو ده خلق عايزين ناخده منه البيت ده قاله احمد شوقي في رثاء عمر المختار برضه بقى مش عارف برضه بقول لك هافف عليا ليه كده في رثاء عمر المختار انه دخل والقيد في ايده ودراعه مكسور لما وقع 80 سنه وقع من على الفرس العظمتين دول اتفكوا عن بعض خدوه بقى من الجبل الاخضر سفروه الى اظن طرابلس ومنها الى برقه سفرين شاب ما يقدرش يسافرهم لو هو سليم سفروا لهم ورا بعض فالراجل المفروض انه مهدود دخل على المجرم غراتسياني لما دخل عليه بمنتهى الشموخ لا تظن أنني أقتلك قتلة يشهد الناس بها سأقتلك قتلة يتحدث الناس بها هقطعك فقال له مكتوب انت انت غلبان انت تعرف تعمل لي حاجه ده مكتوب كله مكتوب قدر إش- هذا الشموخ حبيب بن زيد كان واقف ازاي قدام مسيلمه تشهد اني رسول الله ايه القرف اللي انت بتقوله ده يقول له ان في ك... في اذني صمم عن سماع كلامك اسكت اسكت يضربه ويقطع دراعه دلوقتي بقى تشهد اني رسول الله في اذني صمم عن سماع كلامك يخبطه تاني تشهد اني رسول هو ده الشموخ العل... بشوف يا اخوانا برضه سورة القصص و- واخداني شوية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نريد أن نمن المنة بقى جت ازاي جعلهم أئمة وجعلهم الوارثين ومكن لهم في الأرض جت ازاي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أنا عايز أعرف أم موسى خلفت ازاي إذا كان فرعون أصدر قرارات إن مفيش ولا واحد يتجوز ي- يجامع امرأته من بني إسرائيل ولا رجل من شيعتي اللي هم القبط شيعة فرعون ولا رجل من شيعتي يتزوج من بني إسرائيل شوف الفرمانات دي ولا كأنك قلت حاجة خالص وتزاوجوا ده كمان قاعدة بترضع شوف الراحة دي الأريحية دي هو ده الاعتلاء على الباطل تعلو على الباطل كان أحمد بن حنبل يمكن بقول لك الكلام ده كتير تحت أقدام المعتصم وهو أعلى من الثريا مع إنه تحت رجله أهو. مش قالوا له كده وضعنا عليك بوري حتة حصير ودسناك بأقدامنا وهو أعلى منه إنك أنت الأعلى فالخلاصة اللي, اللي عايز أقولها إن أنت مهما حصل معاك من مصايب تكون إيجابي إنك تتصرف يعني إيه مش عايز أقترض من الإخوة تروح تقعد في البيت تكتئب مثلا غلط يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى يبقى موجود الدين ولا لا وجعل الله له أحكاما غلط اللي أنت تعمل كده لا أنا أقترض وأقوم تاني على رجلي واقعد يا جماعة المهاجرين لما راحوا المدينة ابتلوا بأكتر من اللي أنت فيه المهاجرين سابوا البيوت وسابوا كل حاجة رجع بقى المدينة راجل تاجر لقى نفسه هيتعلم من الأول وجديد يبقى فلاح حط البذرة واحفر طب التاجر يشتغل فلاح ازاي لا ينفعش ومع ذلك قعدوا فلحوا معاهم وقلعوا وعملوا لدرجة ان ابي عبيدة كما في الزهد لابن المبارك مر عليه رجل قال فوجدته يعمل بمسحاته في الارض ماسك الفاس وشغال بايده اشتغلوا انت متخيل وما كنت ممن ادرك الملك بالمنى ولكن بايام اشبنا النواصية لبست لها كدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافي اجمع همتك و... فأنا اللي بقترحه عليك دلوقتي أنك تقترض من حد من إخوانك تجار زيك ولا حاجة وتنشئ تجارتك من جديد وتبدأ من من الصفر تاني وتشوف انت غلطت في إيه ما تعملوش وتستعن بالله عز وجل وتخرج من الحالة النفسية اللي انت فيها دي آخر حاجة بقى ما النية الحسنة التي أنوها عندما أدخل إلى الإمامة وجزاك أنا قلت لك قبل كده شفت واحد بيسمع الفاتحة مع الشيخ والله العظيم الشيخ قاعد يقرأ وهو قاعد يصحح معاه الفاتحة أنا كان عندي يعني لفظ بقرأه غلط صححته خلف الشيخ في القراءة مش في المقرأة صححته خلف الشيخ في القراءة فتنوي بذلك إذا كنت محكما أن تعلم غيرك وانت بتقرأ والأحكام وتظهر له ذلك انك تعلمه يقرأ ازاي لا سيما في فكرة الوقف والابتداء عارفين الموضوع ال الكلام ده النهاردة ما بقاش ما بقاش في نظر عارف ولقد همت به وهم بها ياخدها على بعضها كده في وقف هنا ولقد هم عشان تفرق بين الهمين ولقد همت به وهم به تفرق بين الوقفين الكلام ده يؤثر في الناس تنوي به تعليم الناس تنوي به إسقاط, الك... إسقاط فرض الكفاية ما هو لازم يكون في ناس يصلوا بالعالم بالمسلمين فتنوي به إسقاط فرض الكفاية تنوي به انتظام المساجد المسجد اللي احنا واقفين كده مش عارفين مين الإمام ولا مين اللي بيأذن ولا مين اللي داخل ولا خارج لا